مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث أحب أني أكلمكم الليلة عن التأمل في الحياة الروحية ما هو التأمل وكيف يسلك فيه الإنسان أول كلمة عن التأمل وردت في الكتاب المقدس جاءت عن أبينا إسحاق ابن إبراهيم يقول خرج إسحاق يتأمل في الحق عند المساء في تكوين 24 وورد آيات كثيرة عن التأمل هنذكرها إن شاء الله أثناء كلامنا فإيه هو التأمل ده؟ التأمل هو نظرة عميقة نظرة عميقة فكر اعمق من الفكر العادي واعمق من الحواس اما تامل عقلي او تامل روحي والتامل ده اما ياتي بان الانسان يكون عنده قدرة يتأمل في حاجات كثيرة أو إنه يكون موهبة من الله يعني ربنا يعطيه موهبة التأمل من عنده أو تكون التأملات دي موهبة من الروح القدس أو إن الإنسان يحاول إنه يحول الماديات اللي قصاده إلى روحيات أو يستخرج من الماديات دروس روحية يعني إيه؟ يعني مثلا المسيح بيقول تأملوا زنابق الحقل لا هي بتزرع ولا بتغزل ومع ذلك ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها أول حاجة إنك بتنظر زنابق الحقل بتنظر الزهور الورود الحاجات الجميلة اللي مالية الحقل دي النظرة السطحية العابرة تتدرج منها الى خطوه اخرى انك تخرج بتامل عن عنايه الله وقدره الله قدره الله العجيبه اللي بيخلي الاف من الزهور الاف من الزنابق بالوان متعدده بروائح متعدده قدره عجيبه من عند ربنا تتحول منها الى الخطوه الثالثه يبقى الاولانيه نظره حسيه بتشوف الحاجه الثانيه انك تتامل في قدره ربنا الناحيه الثالثه تاخذ فكره ان ربنا ممكن يهتم بيك كما يهتم بالزنابق الحق اذا كان سليمان في كل مجده ما كانش قادر يلبس كواحده منها يبقى كان بالاولى قدرة الله عن أنه يعطي فيبقى خطوة تقود إلى خطوة تقود إلى خطوة الإنسان العادي يقف عند الخطوة الأولى الحس يقول يا سلام الوردة دي جميلة أوي يا سلام الزهرة دي حلوة شكلها ألوانها ريحتها ويقف عند هذا الوضع الإنسان الروحي من هذا الشيء المادي يستخرج شيئا روحيا عن قدرة ربنا عن محبة ربنا للجمال وبعدين يستخرج ناحية إيمانية فأنا عايزكم لا تكتفوا بالخطوة الأولى الواحدة وبعدين يقول تأملوا غربان الوادي أو تأملوا طيور السماء لا بتزرع ولا بتحصد ولا بتجمع لمخازن وابوكم السماوي يقودها في واحد يشوف غراب ويقول اعوذ بالله ويتشائم من الغراب لكن الانسان المؤمن يقول اهو ده غراب وشكله اسود والناس بيتشائموا منه لكن ربنا بيديله غذاؤه وبيقوته دون ان يطلب فياخذ فكره عن ربنا اللي بيهتم بالاسود والابيض والكويس والوحش يعني في لقا 12 ما قالش تاملوا البلبل والكروان والطير الحلو الالحان لا ده قال تاملوا الغرباب وبعدين من ان ربنا يقوته يخرج بناحيه ايمانيه انا مش عايزكم تقفوا عند الخطوه الاولى انك تبص للغراب ده انت ممكن تبص للغراب وتقول يا سلام ده ربنا كان بيعول ايليا النبي بواسطه غربان بتجيب له الاكل لحد عنده كما ورد في سفر الملوك الاول تقول يا سلام ده ربنا كان بيعول الانبا بولا السائح عن طريق غربان فتبتدي تتامل في الموضوع تاملا اخر ان ربنا ممكن ان يكلف طائرا برساله معينه يؤديها فلما يجي واحد يقول انا ما ترسمش قسيس ربنا ما ارسلنيش يقول له ده ربنا ارسل الغراب ي- يعول ايليا وارسل واحد ي- يعول بولا السائح بلاش انت تعقدها بالشكل ده التامل لا يقف عند الحدود الحسيه والماديه يحاول يستخرج منها امورا روحيه استخراج الروحيات من الماديات استخراج الروحيات من ايه من الماديات التامل عباره عن تفتح في القلب والعقل والروح لاستقبال معرفه الهيه وفي ناس عقلهم عند حد معين وما ولا يخطو خطوه زياده زي اللي بيبص ويخلص لكن عقله متفتح بتاع التأمل ده عقله متفتح يستقبل المعرفة الإلهية فلأن في استعداد في القلب مستعد قلبي يا الله مستعد قلبي واستعداد في الفكر تلاقي النعمة تعطيه تأمل الروح القدس يعطيه تأمل ربنا يشتغل في عقله يشتغل في فكره يخلي فكره خصيب عقله خصيب يقدر يفكر افكار روحانيه ولذلك الانسان بتاع التامل ممكن يجيله تامل وهو بيقرا اثناء القراءه ممكن يجيله تامل وهو بيصلي اثناء الصلاه ممكن يجيله تامل وهو ماشي تامل وهو ايه ماشي اي منظر يشوفه يستخرج منه معنى روحي صدقوني تدريب في منتهى الجمال ان الامور الماديه الانسان يستخرج منها امور روحيه فاكر زمان من قيمه آه، كام سنه أهو؟ من قيمه آه، 45 سنه او 50 سنه تقريبا كنت ماشي تقريبا 45 سنه كنت ماشي في شارع الترعه البولقيه ورأيت عربيه كرو وماشي عربيه آه، عربيه كويسه عم اللي بيركبوها الناس صحيح زمان كان احسن عربيه يسموها فورد يسم... ما- ما كانش فيه العربيات ال- الانتيكه بتاعت ايامنا دلوقتي. المهم والعربية الكرو عليها إشولة وعليها حاجات والعربية التانية فخمة فأول ما بصيت الاتنين قلت يا سلام ربنا بيعطي مواهب حسب الاحتياج هما الاتنين لازمين للمجتمع العربية الفخمة بتاعت الركوب ما تقدرش تشيل أشولة بصل وأشولة دقيق والعربية الكارو بتحمل عنها هذا العبء وتقول لها عليا أنا الحمل ده ما تعليش الهم وهما الاثنين لازمين للمجتمع نقول دي كويسة ونقول دي وحشة لا دي لها رسالة في الأشولة ودي ه- لها رسالة في البني آدمين وكل واحدة بتؤدي رسالتها وتخرج بطريقة لا تدين أحدا ولا تمدح أحدا أزيد من لازم ده له رسالة وده له رسالة حاول إن الماديات تخرج منها إيه روحيات حاول إن الماديات تخرج منها روحيات ولا تجعل فكرك قاصرا على آه، شيء معين برضه كنت برضه مرة ماشي في الشارع ولقيت محل فيه راجل بيلحم بالأكسجين وحطت على وشه حاجة كده عشان الضوء الصعب اللي بيلحم بيه والنار شديدة جدا وماشية في ال- بيلحم بتاع عربية كده فقلت يا سلام شوفوا النار شديدة على هذه القطعة من العربية ولكن من أجل خيرها ومن أجل إنها تتلحم ولا يوجد فيها سخن مش جايز ربنا أحيانا بيستخدم معانا طريقة اللحام بالأكسجين تلاقي تجربة جديدة ونار شديدة تمس الواحد وبعدين ربنا يقول له لا ما تخافش دي مفيدة ليك بعد شوية هيتلحم الخرم اللي فيك وتبقى أنت مظبوط دي بقى طريقة ازاي الواحد من الماديات يستخرج روحيات وتأكدوا طول ما انت ماشي في السكة هتلاقي حاجة من النوع ده صدقوني حتى في المناظر الوحشة يعني مرة القديس يوحنا القصير كان يعني مشوار استلزم انه ينزل للمدينه ولقى امراه امراه خاطئه مزوقه نفسها على الاخر مزوقه نفسها ايه على الاخر بطريقه صعبه فتلميذه قال له شايف يا يا ابي هذه المراه عامله في نفسها ازاي قال له صدقني يا ابني انه لا يوجد فينا من الاهتمام بارضاء الله مثلما يوجد في هذه المراه من الاهتمام بارضاء الناس يعني حاول انه يخرج بنتيجه شوف المراه دي ازاي مهتمه بارضاء الناس يا ريت احنا نرضي ربنا بطريقه الاهتمام اللي عندها الشخص الروحي يستطيع من الماديات يستخرج ايه روحيات او ان يرى روحيات في كل حاجه يعني كل حاجه في الدنيا فيها روحيات بس احنا ما بنعرفهاش الشخص الحكيم هو اللي يقدر يستخرج الروحيات من كل حاجه يقدر يستخرج الروحيات ايه من كل حاجه وياتيه التامل اما من داخله من داخله من خصوبه فكره من روحانيه قلبه او ياتيه الفكر من الخارج من عمل الروح القدس فيه من نعمه الله اقصد خارج نفسه لان الروح القدس موجود جواه برضه يعني اما من ذاته لا اما من عمل الله فيه كموهبة يعني والكتاب بيقول الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله إن كنت أنت سالك بالروح هتلاقي الروح يعطيك تأملات عجيبة جدا عجيبة جدا كذلك يساعدك على التامل لو كان عندك قرايه كتيره في الكتاب المقدس تلاقي اول ما تخش في موضوع الايات تجي لك لوحديها كده كل الايات اللي خاصه بالموضوع وتخرج من كنزك جددا وعتقاء وتلاقي الآيات دي تساعدك على التأمل آية وسط آية وسط آية وسط آية لغاية لما تلاقي خصوبة فكرية عجيبة في داخلك وزي ما بيقول الكتاب قارنين الروحيات بالروحيات هذا التأمل بيشغل الذهن بشيء روحي انت فكركم التأمل ده يعني درجة للقديسين بس لا أبدا ده كل إنسان في الدنيا عنده موهبة التأمل كل إنسان في الدنيا بلا استثناء حتى الخطاة بس الخاطئ بيتأمل في الخطية ويحبها ويسرح فيها وتأملات عميقة عميقة يجي له الفكر يبني عليه دور أول ودور تاني وناطحات سحاب ويتعمق تأمل بيتأمل مفيش واحد بيتأمل في الخطية مفيش شعراء بيتأملوا في في حاجات كتير ويكتبوا سواء تأمل في الطبيعة أو تأمل في جمال الناس أو ده, ده في شعراء بيكتبوا تأمل في الخمر حتى يعني وطبعا اللي فيكم بيدرسوا الادب العربي عندهم حاجات كتير فكل انسان عنده تامل بس المهم توجيه توجيه طاقه التامل الى شيء روحي توجيه طاقه التامل الى شيء روحي هو نيوتن ده ما ما كانش نتيجه التامل عمل قانون الجاذبيه ما تامل الانسان عليه ان يوجه تاملاته الى ناحيه روحيه يفكر باسلوب روحي عارفين كناحيه مثلا من التدريب اللي ممكن تقدروا تمروا فيه لو واحد اخذ في يوم من الايام ايه من الكتاب المقدس وجعلها مجالا لتامله طول هذا اليوم او اخذ قصه من قصص رجال الله سواء في الكتاب او في سير القديسين وجعلها مجالا لتامله طول اليوم حاجه تشغل ذهنك تشغل ذهنك بشيء روحي هو ليه الخاطئ بيحب الخطيه عشان قاعد يتامل فيها يتامل فيها ويغذي بيها جسده ويغذي بيها حواسه ويغذي بيها فكره لغايه لما تجري في دمه طب انت بدل كده ما تخليك شخص روحي هات لك موضوع روحي وفكر فيه وتغذى بيه وخليه يشبع روحك ويشبع فكرك ويشبع نفسك ويبقى مجال لتأملك ايه المانع وتأكد ان الفكر يولد فكر والتامل ياتي ليك بنتائج روحيه كثيره جدا هديكوا فكره بسيطه عن بعض التاملات وبعدين نحاول نخش فيها ب... باسلوب اعمق يعني نقول العناوين في الاول في تامل في الطبيعه تامل ايه في الطبيعه ده حتى احمد شوقي الشاعر قال هذه الطبيعه تقف بنا يا ساري حتى اريك بديع صنع الباري بيتامل في الطبيعه في تامل في صفات الله الجميله تاخد صفه من صفات الله كده مجال لتاملك وصفات الله كثيره جدا في تامل في ايات الكتاب المقدس ده داود النبي كان دي مجال عنده لا يحصى في تأمل في الفضائل في موضوعات معينة في تأمل في السماء في الملائكة في الأبدية في الحياة الأخرى في أورشليم السمائية في ناس بيتأملوا في الموت حتى في صلاة نصف الليل وصلاة النوم الاتنين دول بالذات هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعب من أجل قصة ذنوبي لو كان هذا العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفس حجة وعظة لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان بيتأمل في الحساب في اليوم الأخير مجال الكنيسة بتحطه قصادك لتأملك كل يوم في تأمل في سير القديسين في تأمل في المزامير والصلوات في تأمل في الأحداث يد الله في التاريخ يد الله في كل ما يحدث في تأمل في إرادة الله وتدبيره الإلهي في تامل في نهايه الاشرار وكيف كانت انواع كثيره جدا من التامل ما يروقك منها ابتدي خد مثلا القراءه واحد بيقرا ويسكت لا انا عايز الخطوه الثانيه قلت لكم ما تقفوش عند الخطوه الاولى وتركنوا قريت تأمل فيما تقرأه ايه الدروس الروحية اللي موجودة فيما تقرأه ايه تطبيق الدروس الروحية في حياتك ايه تطبيقها في سير الأبرار كيف تصل إلى هذا الأمر تاخد حاجة من اللي بتقراه وتاخده مجال للتأمل ليه القراءة ما تكونش مجال للتأمل لماذا نقرأ قراءة سطحية ونكتفي بكده ما نحاول ناخد منها دروس ما نشغل فكرنا فيما نقرأه نشغل فكرنا فيما نقرأه التأمل هو دخول إلى العمق فلا تكتفي بسطحية الكلام إنما ادخل إلى عمقه ادخل إلى عمقه وشوفه يوديك لحد فين أديك مثل بسيط للتأمل في الكتاب مثلا خد الآيات الأولى من سفر التكوين في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه ثم قال الله ليكن نور فكان نور ورأى الله النور أنه حسن وفصل الله بين النور والظلم ودعا الله النور نهارا والظلم دعاها ليلا وكان مساء وكان صباح يوما واحدا وخد من دي تأمل في النور والظلمة تأمل ايه في النور والظلمة وسط كل ظلمة ربنا يقول ليكن نور بالأمر كده ليكن نور فكان نور قل له يا رب في الظلمة اللي احنا عايشين فيها زي ما قلت قديما ليكن نور قل ليكن نور في الظلمة الاجتماعية في الظلمة الخلقية في ظلمة المعرفة والإدراك في الظلمة الخلقية في كل حاجة قول يا رب ليكن نور وبعدين تلاقي بيقول لك إن ربنا لم يقل لا تكن ظلمه انما قال ليكن نور وكان نور وبقيت الظلمه قال لهم ما تخلعوش الزوان دعوهما ينميان معا الى يوم الحصاد بس المهم ينفصل النور على الظلمه جايز انت دي تاخدها في حياتك وتقول كيف افصل النور على الظلمه النور هو انت لان بيقول انتم نور العالم النور هو عمل الروح القدس فيك كيف تفصله عن الظلمة كيف تفصله عن الخطية عن الإغراءات عن التعب اللي موجود عن العثرات ازاي تفصل النور عن الظلمه وتقعد تتامل في الايه دي عن الاخر على الاخر كانت الارض خربه وخاليه وعلى وجه الغمر ظلمه ثم قال الله ليكن نور اهو انا يا رب نفسي هي هذه الارض الخربه الخاليه من كل عمل صالح يا ريت تقول فليكن نور ممكن تقول هذه الارض الخربه كانت عاجزه عن انها تصلح نفسها هذه الظلمه كانت عاجزه عن انها تصل للنور لازم ربنا يتدخل ويقول فليكن نور تقول له يا رب طب تدخل وقول لي يكن نور وتقعد تسرح في الايه دي على الاخر تخلط الايه بقلبك تخلطها بفكرك تخلطها بروحك تطلع منها معاني تطبقها على نفسك تطبقها على غيرك تخرج بنتيجه لكن تقرا كده وتصم وتجري ويلا بسرعه عشان نعلم علامه صح في ال- في التقرير الروح ان انا قريت ولا قريت ولا حاجه تامل فيما تقرا تامل فيما تقرا تامل في الكتاب تامل في امثال المسيح تامل في معجزات المسيح تامل في وصايا الله داود النبي كان بيقول لكل كمال رايت منتهى اما وصاياك فواسعه جدا بيقول له اكشف عن عيني لارى عجائب من ناموسك اكشف عن عيني ال- الظلمة الخارجية دي خلت البصيرة الروحية اللي عندي مش شايفة كويس فأنت اكشف عن عيني خليني أشوف العجائب اللي موجودة في وصاياك الدسم الحلو اللي موجود اللي من أجله داود قال أحببت وصاياك جدا اشتهيت وجدت كلامك كالشهد فأكلته يا ريت يا ريت تشوف الشهد اللي في كلام ربنا دي النحلة أحسن مننا اللي بتقدر تجمع الشهد من الزهور وانت ما تقدرش تجمع الشهد من كلام ربنا اهو ده التأمل ده التأمل انك تبقى زي النحلة اللي بتجمع الشهد من كلام ربنا لكن تقرا وتسكت يا ريت تقرا وتعجبك ايه وتاخد الايه دي وتقول الايه دي هتمشي معايا في السكه وتخش معايا في كل مكان وهلزقها في ذهني ومش هتطلع منه ابدا دي الايه دي هتفرخ حاجات تانية وتولد افكار تانية وتجيب لي مجال للتاملات واسعه جدا وابص الاقي الايه بقت حكايه بقت حاجه كبيره جوايا والايه دي بس دي الايه دي كنز من المعلومات مليان حاجات لكن انت تكتفي بالقراءه وخلصت على كده ازاي بقى ازاي الايه دي تخلطها بروحك وتشوف تطلع ايه تخلطها بعمل الروح القدس فيك وتشوف تعمل ايه تخلطها بفكرك وتشوف تعمل ايه ادي كلام ربنا كلام ربنا وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد كيف يمكن ان الآية تنير عينيك بالتأمل التأمل الروحي الآباء اللي كتبوا كتب التفاسير دي يعني جابوها منين نوع من التأمل يمسك كده آية ويسرح فيها يشوف تجيب له حاجات كتير في ناس كانوا يشوفوا الآيات ويشوفوا إيه الرموز اللي فيها الرموز اللي فيها اللي بيطلع ال- البواطن بتاعتها من الرموز اللي فيها زي اللي بيقرا سفر الاناشيد نشيد الاناشيد او اللي بيقرا سفر دانيال او اللي بيقرا اسفار النبوات ويطلع ايه الرموز اللي فيه زي واحد مثلا يقول ايه يقرا مثلا في يا رب في سفر العدد اصحاح 12 سفر العدد ايه اصحاح 12 يقول واخذ موسى امراه كوشيه وتقول عليه هارون وما- ومريم اخته ويمسك في المرأة الكوشية دي إنسان مستعد يدين موسى النبي ويقول لي إزاي ياخد امرأة كوش من جنس غريب واحد تاني يقول لا دي المرأة الكوشية الغريبة اللي أخدها موسى دي ترمز للأمم اللي ربنا اتخذهم وجعل منه عروسته الكنيسة واحنا كنيسة ايه مش احنا كنيسة الأمم احنا المرأة الكوشية وموسى كان يرمز لربنا والمرأة الكوشية ترمز للأمم للجنتايلز الناس الأمميين اللي زينا احنا وبعدين يروح واخد دي ويحط جنبيها أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم مين السوداء والجميلة دي الكنيسة بتاعت الأمم الكنيسة بتاعتنا احنا اللي هي مش من أصل يهودي كانت سوداء وجميلة وبتقول الكلام ده لبنات أورشليم اللي هم بتوع كنيسة اليهود ويقعد يسرح في سوداء وجميلة والمرأة الكوشية ويلاقيها غزته وأشبعته وإيه يا رب اللي عاجبك في المرأة الكوشية دي وبعدين يقول بعد كده إيه الجمال اللي موجود سوداء وجميلة صحيح لا بتاعت أنبياء ولا بتاعت عهود ولا مواعيد لكن بتاعت محبة ربنا اللي ألقى جماله عليه الإنسان اللي فكره خصيب وروحه خصيبة يجد في كل آية مجال كبير جدا وروحيات كبيرة في المزامير مثلا الواحد يصلي بالمزامير وبعدين وهو بيصلي يلاقي آية من آيات المزمور جابت له معنى معين ما كانش في فكره أبداً وربما بعد أسبوع أسبوعين يصلي المزمور ده يلاقي معنى تاني جاله وبعد مدة تاني يصليه يلاقي معنى جديد جاله جاله منين؟ الروح القدس كل شوية والتاني يستأمنوا على بعض كنوز من تفاسير المزامير لكن تاخد المزامير بدون تأمل وتقول لي أصلي ليه بس بالأجبية والأجبية فايدتها إيه والمزامير؟ لا يا حبيبي العيب مش في المزامير العيب في انك انت لا تتامل في المزامير ما بتاخدش المزامير مجال لتاملاتك بالمناسبه دي انا عملت لكم كتاب عن التامل في مزمور يستجيب لك الرب في يوم شدتك اهو مزمور وطلع عليه كتاب وتامل في مزمور يا رب لماذا المزمور الثالث وبرضه طلع عليه كتاب وتأملات في مزامو- مزامير الغروب إن شاء الله أحاول إني أطلع لكم تأملات تانية في المزامير على الأقل تبتدوا تشوفوا إزاي الآية بتتركب وتمشي على بعضها ممكن أيضا الإنسان يأخذ تأملات في الأحداث كل حدث يمر عليه ياخد تأمل منه كل حدث يمر عليه ياخد تأمل منه احنا ساعات بتمر علينا الأحداث وما بناخدش فيها تأملات يا ريت تمسك ايد ربنا في التاريخ موضوع من ألذ الموضوعات يد الله في التاريخ يد الله في الأحداث ازاي ربنا بيشتغل بقى كون ان ربنا يسمح ان واحد زي الامبراطور قسطنطين يصدر مرسوم ميلان بالتسامح الديني سنة 313 ويكون نقطة تحول في تاريخ المسيحية ده مش عمل من الأعمال كون ان نهاية ديوقلديانوس ينتهي امره بالجنون ده مش عمل من الاعمال كون ان نهايه اريوس الهرطوقي تنتهي بان ربنا يقضي عليه بنفسه ده مش عمل من الاعمال كون ان ربنا ينقذ اثناسيوس الرسولي ده مش عمل من الاعمال ده يا ريت تمسك يد الله في التاريخ طب ربنا جه مصر ليه؟ واشمعنى يعني مصر خدها دي؟ تقدرش تكون مجلة تأملاتك؟ واحد مرة قال دي رمز برضه وجايز تبقى رمز لمجيء ربنا مرة أخرى مجيء العذراء رمز لمجيئها مرة أخرى ليه ما ناخدش يد الله في التاريخ ليه ما ناخدش يد الله في تحويل روسيا الى الايمان ورومانيا الى الايمان وهذا التغير العجيب في الاتحاد السوفيتي قطعا مش هو يد بشريه بقدر ما هو ايد الله مين كان يقدر يخش في مواضيع زي دي اللي قتلوا ملايين من الناس لكن ايد الله تخش وتغير في الموازين وبعدين دي رد على الناس اللي يقول لك نهاية العالم قربت طب تسالونيك التانية بيقول لا يأتي المسيح إن لم يأتي الارتداد أولا دلوقتي مش ارتداد عن الإيمان ده رجوع للإيمان يبقى الناس اللي بيقولوا نهاية العالم قربت ربنا بيخزيهم بهذا الكلام لسه الأرض ما تزال حبلة وستلد أحداثا كثيرة في العالم لسه لم تكمل أيامها بعد والكنيسة أيضا ما تزال حبلة ستلد بنين كثيرين ينضمون للإيمان لم يأتي ميعادهم بعد ليه احنا ما ناخدش ايد الله في الاحداث ونقول له يا رب احنا نشكرك على انك بتتدخل ليه ما ناخدش من الاحداث دي فكره على ان ربنا ولو تاخر ازيد من سبعين سنه لازم هيرجع تاني ما هو الاحداث دي مر عليها من سنه 17 ل 91 يعني ايه 74 سنه ورجع تاني ربنا ليه ما ناخدش دي مجلة تأملات يعطينا عزاء بإن ربنا بيشتغل مهما بدأ إنه بيتأخر هو ما بيتأخرش هو بيدبر الأمور بحكمة كده ليه ما ناخدش التدبير الإلهي مجلة تأمل واحد يمسك تدبير ربنا ويقول أنا هتتبع تدبير ربنا من أول آدم من أول قصة الخلاص لحد النهاردة التدبير الإلهي العناية الإلهية ليه ما ناخدهاش مجال للتأمل ليه ما تاخدش قوة الله مجال للتأمل ليه ما تاخدش حكمة الله مجال للتأمل ليه ما تاخدش طول أناة الله مجال للتأمل ليه ما تاخدش عطف الله مجال للتأمل ليه ما تاخدش علاقة الله بالإنسان مجال للتأمل علاقة الله بالكنيسة مجال للتأمل ليه مواضيع كثيرة جدا ممكن تغذي فكرك تغذي قلبك تغذي إيمانك وتقعد مبسوط كده كده أحسن ما واحد يمسك له خطية ويقعد يتأمل فيها ويقول تعبتني فكرا وحسا ما أنت اللي تعب نفسك ما تاخد فكر كويس وتتأمل فيه وتريح روحك هكذا أشياء كثيرة جداً ممكن الإنسان يقعد يتأمل فيه كتير جدا أقوال الآباء صلوات الأجبية ليه ما تاخدهاش مجال للتأمل ليه ما تاخدش الخولاجي القداس وكلام القداس مجال للتأمل على الأقل لما تيجي تسمعه تفتكر إيه التأملات المحيطة بيه ليه ما تاخدش بعض فضائل كده مجال للتأمل تاخد المعرفة مجلة الحكمة مجلة تأمل ده سليمان الحكيم ياما كتب على الحكمة ليه احنا ما ناخدش فضيلة من الفضائل ونقعد نجترها كده ونتكلم فيها ونشوف ايه كل الآيات اللي عليها وكل القصص اللي عليها وكل السير اللي عليها ونشبع بيها ونتغذى بالفضائل هو الروح مش عايزة تغذية بتتغذى بالتأمل وتتغذى بالفضيلة وسير الفضيلة وتتغذى بآيات الكتاب أنا شايف إن الميعاد قرب خلاص نكتفي بكده اتفضل